السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام وحضراتكم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب كل سنة وانتم طيبين بقدوم شهر رمضان المبارك وتعودنا كل سنة نقدم لحضراتكم حاجة جديدة فكنا في أول سنة قدمنا لكم قاطعة وهذه المنتجات السنة اللي بعدها قدمنا لكم برنامج المصارع والسنة اللي بعدها قدمنا برنامج يوم في الجنة والسنة اللي بعدها اللي هي اللي فاتت قدمنا لكم من كرامات الصالحين السنة دي احترنا نقدم لكم ايه لحد ما اتفقنا مع فريق العمل في هذه القناة المباركة قناة اقرأ الحبيبة الى قلوبنا اجمعين ان احنا نحاول نختصر رحلة إلى الدار الآخرة وده الكتاب اللي كنت عامله في الموضوع دوت إن إحنا نختصره ونعمله في حلقات يعني على هيئة كده إيه يعني رؤوس أقلام أو فلاشات على رحلة إلى الدار الآخرة من الألف إلى الياء وبالفعل عزمنا وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى وجهزنا أو جهزت برنامج آآ آآ سميته هو يعني تسمية بسيطة كده وأتمنى تكون جميلة وتعجبكم سميناه موجز أنباء الآخرة موجز أنباء الآخرة هنقف على كل محطة من محطات الدار الآخرة من أول ما نبدأ نسمع عن الاستعداد لليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر لحتى ما نلاقي نفسنا إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه موضوع في غاية الخطورة موضوع في غاية الأهمية موضوع مهم جدا جدا وهو ده موضوع الساعة ان احنا النهاردة عايزين نقول للناس كلها ان موضوع الساعة وموضوع الدار الاخرة ده نبأ عظيم جدا جدا ربنا قال عنه كده في القرآن قال جل وعلا قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ليه الناس ناسية الاخرة والناسية الدار الاخرة وناسية المصير وناسية اللقاء ربنا سبحانه وتعالى محتاجين بقى نذكرهم باليوم دوت اللي هنقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ده في سورة كاملة في القرآن اسمها سورة النبأ حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول في بداية السورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم عايز أقول إن هو نبأ عظيم عايز أقول لكل واحد ما بيصليش عايز أقول له ده نبأ عظيم عايز أقول اللي مش محجبة أقول لها ده نبأ عظيم عايز أقول اللي بيعق أمه وأبوه واللي بياكل حرام واللي بيظلم الناس واللي بيسرق واللي بيرتشي واللي بيعمل أشياء وحشة تغضب ربنا عايز أقول له ده نبأ عظيم وعلى الناحية التانية عايز أقول للي آمن بربنا وحب ربنا واتبع نبينا صلى الله عليه وسلم عايز أقول له قول المولى عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم هتقابل حبيبك قريب سبحانه وتعالى كلمنا قبل كده لو تفتكروا حضراتكم عن أن الإنسان بيعيش أربع رحلات في حياته يا جماعة الرحلة الأولى رحلة الدنيا قلنا أن هي ما بين الستين إلى السبعين وقليل من يجاوز ذلك كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقليل من يجاوز ذلك والرحلة الثانية رحلة البرزخ لا يعلم قدرها ولا مداها إلا الله سبحانه وتعالى لأنها بتختلف من إنسان لإنسان في واحد مدفون من أيام سيدنا نوح إلى قيام الساعة وفي واحد مدفون من أيام سيدنا محمد ومن أيام سيدنا موسى ومن أيام يعني أنبياء كثيرين يعني صلوات ربي وسلامه عليهم وفي ناس هتموت النهاردة وفي ناس هتموت بكرة وفي ناس هتموت بعد سنة وبعدين فترة القبر تمر على الكافر والمنافق زي ما هي ألف سنة مليون سنة نص مليون سنة لكنها تمر على المؤمن كصلاة الظهر أو كصلاة عصر الرحلة الثالثة رحلة يوم القيامة اللي هي طولها خمسين ألف سنة لكن حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بشرنا إن الرحلة دي بتمر على أهل الإيمان كما بين صلاتي الظهر إلى العصر كما صح بذلك الحديث اللي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر آخر رحلة هي رحلة الخلود إما في الجنة وإما في النار جمعان الله وإياكم في الفردوس الأعلى الإيمان باليوم الآخر حبايب قلبي ده ركن من أركان الإيمان كما صح الحديث الذي رواه مسلم أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يبقى ده ركن من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر هنسيب الدنيا لا محالة كلنا مروحين والله بس يا رب يكون مروحنا الخير رايحين لجنة رايحين لنعيم رايحين لرضوان ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى الفضيل بن عياض لما قابل واحد في يوم من الأيام وقال له كم عمرك قال له ستون سنة قال له سبحان الله فأنت منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه فقال له إنا لله وإنا إليه راجعون قال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة قال له أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع قال يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فهل أعددت للسؤال جوابا قال له ما الحيلة يرحمك الله قال الحيلة يسيرة قال ما هي قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي فالدار الآخرة وموجز أنباء الآخرة اللي احنا بدأناه الليلة دي عايزين نرفع له شعار ونفضل الشعار ده مستمر معانا طول ال 30 حلقة أو طول ال 29 حلقة الشعار هنقول وماذا أعددت لها الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس بن مالك فقال له يا رسول الله متى الساعة فنقله النبي من المهم إلى الأهم قال له وماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت الله أكبر إذا شعارنا اللي هنرفعه من النهاردة وماذا أعددت جهزت ايه لنزلتك في القبر جهزت ايه للقاء ربنا جهزت ايه ليوم الميزان جهزت ايه ليوم المرور على الصراط جهزت ايه عشان تخش بيه جنة الرحمن سبحانه وتعالى قلنا الكل سيموت ولن يبقى إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قالها المولى عز وجل لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كان سيدنا سليمان يا جماعة كان ليه جريس واحد حبيب أو مقرب إلى قلبه وكان ملك الموت أيام سيدنا سليمان كان يدخل على الناس صراحة واضحا كده في يعني وضوح الشمس في رابعة النهار كان الناس بتشوف ملك الموت على عهد سيدنا سليمان عليه السلام فدخل ملك الموت فبص لجليد سيدنا سليمان بصة كده شديدة فرجل خاف فلما خرج ملك الموت قام قايل لسيدنا سليمان قال له أنا جريسك وحبيبك وصديقك فمر الريح أؤمر الريح أنها تحملني الآن إلى الهند سيدنا سليمان على طول في ساعتها قمر الريح شالت الراجل وديته على الهند خمس دقايق أو دقائق دخل ملك الموت فسيدنا سليمان قال له أنت كنت بتبص لجريسك ده ليه قال له تعجبت قال له من أي شيء قال له أمرني الله عز وجل أن أقبض روحه في الهند بعد دقائق معدودات قال هو الآن في الهند الله أكبر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وما دام كلنا مروحين يبقى إذا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اللي هيفوز يا جماعة يقينا والله العظيم اللي هيشغل نفسه بالآخرة اللي هيشغل نفسه بلقاء ربنا سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح من كانت الآخرة همه جعل الله إنه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة احنا عاملين زي يا جماعة زي واحد عرضوا عليه خش صالة مجوهرات كده وقالوا له خش خد اللي انت عايزه وشيل ان شاء الله حتى تجيب لودر وتشيل زي ما انت عايز بس قدامك نص ساعة دخل فلقى صور على الحيطة انشغل بالصور صورة عربية وفيلا وصورة مش عارف شاليه وصورة حاجات جميلة كده فضل يتأمل الصور ونسي المجوهرات وبعدين اول ما فاق كده قال ايه ده ايه اللي انا بعمله طب يا عم شيل المجوهرات اطلع بيها بره وبعدين بالمجوهرات دي بره بيعها وهات اللي انت عايزه فلسه هيجمع المجوهرات فسمع الصفاره ان الوقت انتهى هي دي الدنيا ربنا تركنا في الدنيا وقال لنا الدنيا فيها كنوز اعبدني وصلي واسجد واركع واذكرني وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي نفسك جمعت كنوز بعض الناس ما فاقش الا عند دخول ملك الموت قال دلوقتي اتوب فدخل عليه ملك الموت فما لحقش يتوب عشان كده محتاجين نشغل نفسنا بالدار الاخره كان في ملك حب ان هو يعرف الناس بس صوره مقربه للدار الاخره فجمعهم كده قال لهم تعالوا وخدوا مني يعني هرمي عليكم فلوس خدوا اللي انتوا عايزينه اللي خد 100 دينار واللي خد 5 دنانير واللي خدت 1000 سبحان الله وبعد اسبوع قال لهم تعالوا اللي خد 100 دينار هياخد قدهم واللي خد 1000 واللي خد دينار كل واحد على قد ما خد هياخد زيه جابهم وجاهز في اوضه كده لوحدها جاهز في اوضه لوحدها مفاجاه كبيره جدا وعجيبه جدا ايه المفاجاه ديت ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أكمل لكم حكاية الملك دوت فجوم الناس كل اللي خد حاجة قال له تعالى بقى أنت خدت قد إيه؟ قال له خدت 100 دينار قال له طب تعالى بقى اطلع فوق الصاجة ديت كان محضر صاجة كده محمية تحتها نار قال له اطلع فوق الصاجة دي واخلع الحذاء واطلع قول لي بقى صرفت الفلوس دي في ايه فقعد يفتكر بقى صرفت في كذا وفي كذا وكذا لحد ما رجليه ولعت اللي خد 1000 دينار طبعا طلع يعني ايه يحكي بقى بمزاجه واللي خد 2000 واللي خد وهكذا فلما رجليهم ولعت من كتر ما بيحكوا هم خدوا الفلوس دي اتعملوا بها ايه قال لهم دي صورة بشرية مقربة اللي هيحصل لنا يوم القيامة يوم القيامة لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن أربع من ضمنها وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه ولذلك كان حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يكثر دائما من ذكر الدار الآخرة والجنة والنار كما قال حنظلة في الحديث اللي رواه مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين عايز أقول حاجة صغيرة وأكيد بعض الناس نفسهم يسألوا إيه الثمرات اللي ممكن أخدها من إن أنا أتذكر دائما الدار الآخرة وإن أنا أؤمن بالدار الآخرة وإن أنا أؤمن بالله واليوم الآخر إيه الثمرات هقول لحضراتكم ثمان ثمرات في عجالة سريعة بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم أول ثمرة الرغبة في كثرة الطاعات ما دمت انا يا جماعه متذكر ان في اخره وفي لقاء هقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وفي جنه وفي نار وفي حساب وفي جزاء يقينا صدقوني هتلاقي نفسك كده بتحب تجمع اكبر قدر من الحسنات نفسك تعمل اي خير عمرك ما هتحتقر اي حسنه مهما كانت صغيره لان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق اي خير تقدر تعمله هتعمله اذا هتلاقي نفسك عندك هواية عظيمة جدا في ناس ليها هوايات كتيرة جدا هيبقى هوايتك انت كمسلم وهوايتك انت كمسلمة جمع الحسنات نفسي اجمع كنوز الحسنات في الدنيا ديت علشان لما القى الله سبحانه وتعالى الاقي مليارات وملايين الحسنات وانا واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى دي اول ثمرة من ثمرات الايمان باليوم الاخر الثمرة الثانية الرهبة من الوقوع في المعاصي ليه لانك انت لو تخيلت كده ان واحد زميلك بيعمل نفس المعصيه اللي حضرتك بتعملها عياذا بالله ربنا يعافيك لو زميلك دوت مات ويوم القيامه ودخل النار وبعد ما دخل النار وتعذب بسبب نفس المعصيه اللي انت بتعملها ربنا يقدر سبحانه وتعالى انه يرجعه لك مره ثانيه علشان يحكي لك كل العذاب اللي شافه في النار ممكن حضرتك بعد ما تسمع الكلام ده كله منه ممكن تتجرع على اي معصيه الجواب طبعا مستحيل طيب ما تتخيل حضرتك ان ربنا سبحانه وتعالى خلاك انت بنفسك تطلع على اي عذاب لاي معصية ممكن تشوفه في النار ربنا يعافينا ويعافيك ده يخليك ان انت كأنك شايف الاخرة قدام عينيك لان حنظلة قال كده قال كان النبي يكلمنا عن الجنة والنار فحتى كأن رأي عين كأننا شايفين الجنة والنار قدام عينينا ولذلك الإمام ابن القيم بيقول لك فإذا أراد الله بالعبد خيرا فجر في قلبه عينين عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار تبقى كأنك وانت بتشتغل وانت بتعمل وانت بتتكلم وانت بتعمل اي حاجة كأنك شايف النار والجنة قدام عينيك وبالتالي بتقيس أعمالك على الجنة وعلى النار يبقى اذا خد بالك من حاجة ان ده هيخليك طول ما انت مستحضر الدار الاخرة طول ما انت مستحضر مشهد السكرات ودخول القبر والحشر يوم القيامة والعرض على الله والميزان والصراط و- وكل والقنطرة التي بين الجنة والنار كل لما تتذكر كل هذه الاشياء وتتخيل ان انت بتعدي بالمراحل دي كلها ومعاك ذنوب كتيرة وتتخيل ايه اللي ممكن تشوفه تقول لا والله ده انا اتوب الى الله سبحانه وتعالى وارجع الى الله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الزهد في الدنيا هتلاقي الدنيا عندك والله العظيم ولا تسوى أي حاجة لأن هي أصلا عند ربنا لا تساوي كما قال النبي الدنيا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ما حصلش الدنيا ما تساويش جناح بعوضة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع ماله وأهله ويبقى عمله هو العمل ده هو اللي يفضل معك في قبرك تحب تخش القبر بإيه تحب تخش القبر بصلاة ولا ترك صلاة تحب تخش ببر والدين ولا عقوق تحب تخش القبر بشرب دخان ولا باستعمال سواك تحب تخش القبر بالنظر إلى المصاحف و- و- وكتب السنة ولا تخش بالنظر إلى النساء خد- خد بالك بقى شوف قارن بين هذا وبين هذا قارن بين حال الإنسان اللي داخل قبره بطاعة وبين الإنسان اللي داخل قبره بمعاصي كتيرة ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند مسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع وحديث البخاري لقاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها وفي رواية لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها وحضرتك تعرف وحضرتك تعرف إن أدنى أهل الجنة كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم هياخد يوم القيامة خمسين ملك ملك من ملوك الدنيا ده باختصر لك الحديث وفي الرواية الثانية ان ربنا يقول له أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها فبيقول له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين قال عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر أنا قادر وخزيني لا تنفد لو اديتك قد الجنة 100 مرة لوحدك خزائن ربنا لا تنفد سبحانه وتعالى عشان كده كان النبي كان أزهد الناس كان ينام على الحصير صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في جنبه الشريف وكان لا يشبع من رضيء التمر ولا من خبز الشعير ثلاثة أيام متتالية وكان أكثر دعاء النبي اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ومات النبي ودرعه مرهون عند رجل يهودي على ثلاثين صاعا من شعير بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم الثمرة الرابعة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر يجعل العبد يعمر الكون هتلاقي الإنسان لما يكون عارف إن في آخرة يقول الله إن شاء الله أبني مسجد إن شاء الله أعمل دار أيتام إن شاء الله أعمل مصنع وأشغل فيه الشباب المسكين اللي مش لاقي شغل إن شاء الله أجوز اليتامى ان شاء الله اجيب ارض زراعيه وازرعها واجيب ناس يشتغلوا ويسترزقوا واطلع الزرع ده واطلع منه زكاه مالي يعمر يعمر يعمر الكل لانه عارف ان في يوم سيجازى فيه على كل الخير دوت حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول اذا قامت القيامه وفي يد احدكم وفي يد احدكم فسيله شتلة فليغرسها اغرسها ليه يا رسول الله اذا كانت القيامه هتقوم ما تشغلش بالك اغرسها واحتسب الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى تاخد اجر حتى لو ما خدتش منها لو حدش كل منها انت واخد الاجر بفضل الله سبحانه وتعالى رقم خمسة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر إن اللي يشعر الإنسان بالمسؤولية الفردية إن أنا هموت وحدي وأبعث وحدي وأخش الجنة أو النار وحدي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سبحان الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنزل عشيرتك الأقربين الحديث رواه مسلم نادى على بطون قريش وقال يا بني فلان ويا بني فلان آه، آه، شوف قد إيه؟ قال انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا ثم نظر الى بنيته فاطمه وقال يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا وقال النبي كما عند مسلم صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ومن ابطا به عمله لم يسرع به نسبه رقم ستة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر إن أنت تشعر بعظمة ربنا وقدرته سبحانه وتعالى تتيقن ان ربنا هيخلقك مرة تانية هيعيدك مرة تانية هيكون الجسد ده كله تراب ما فضلش غير عجب, عجب الدنب عجب الدنب ده حتة العظمة الفقرية الصغيرة اللي موجودة في آخر العمود الفقري حتة العظمة الصغيرة دي الأد- بحجم الفولة والحجم العدسة ديت ترجع مرة تانية وتنبت مرة تانية حينما يرسل المولى عز وجل مطرا من تحت العرش فتنبت هذه الجزئية الصغيرة عجب الدنب ويصبح الرجل جسدا بلا روح ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل لسه هنيجي للموضوع ده طبعا فينفخ في الأرواح فيرجع كل روح إلى جسده في كل المليارات اللي موجودة تحت الأرض ولذلك ربنا قال ايه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه لا ده في حاجة أعظم من كده البلى قادرين على أن نسوي بنانا الله رقم سبعة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر إنك تزداد إيمانا ويقينا بعدل الله سبحانه وتعالى ربنا عمره ما هيسوي أبدا سبحانه وتعالى عمره ما يسوي بين سيدنا موسى وبين فرعون مش هيسوي بين سيدنا محمد وبين أبي جهل مش هيسوي بين المؤمن وبين الكافر مش هيسوي بين المؤمن وبين المنافق مش هيسوي بين الطائع وبين العاصي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون قال جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى مش هيحاسب حد بذنب حد وقال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين آخر ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر البعد عن المظالم حبيب قلبي وأختي الفاضلة لما نعرف إن في يوم قيامة وفي يوم هنقف فيه بين إيدين ربنا هنخاف نظلم حد هنخاف نظلم حتى قطة لأن النبي أخبر إن واحدة هتخش النار بسبب قطة حبستها وفي المقابل ربنا غفر لامرأة بغي سقط كلبا محدش يظلم حد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن القصاص هيكون حتى بين الدواب كان ماشي ومعاه أبو ذر قال له يا أبا ذر لقى شاتين كده بينطحوا بعض قال له أتدري فيما تنتطحان قال لا أدري يا رسول الله وقال له الله ورسوله أعلم قال ولكن الله يدري فسبحان الله وسيقضي بينهما يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء سبحان الملك وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء سبحانك يا رب وقال صلى الله عليه وسلم كما أتدرون من المفلس كما عند مسلم قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار دي كانت بعض ثمرات الدار الإيمان باليوم الآخر ودي كان مدخل بسيط جدا جدا ل موجز أنباء الآخرة نبدأ بقى أنباء الآخرة من الحلقة القادمة إن شاء الله هنقف مع كل محطة من أنباء الآخرة وهنتعايش مع رحلة إلى الدار الآخرة بشكل مبسط جدا جدا ومختصر جدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته